السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على عبدك ونبيك وحبيبك ووليك وصفيك ورسولك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين ثم أما بعد الليلة يا جماعة الليلة بإذن الله هنعرف ليه المفروض نكتب أحداث قصة حياة النبي عليه الصلاة والسلام بدم قلوبنا الليلة هنعرف ليه المفروض نكتب قصة سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام بكلام من نور بأحرف من نور الليلة هنتكلم عن قصة الكفاح من أجل أن الإسلام يبقى له وجود على الأرض هنتكلم قد إيه في ناس نظرت حياتها عشان الدين ده يبقى له وجود على الأرض قد إيه في ناس بذلت حياتها وكافحت عشان الدين ده قد إيه ورا كل خطوة خطاها الإسلام في طريقه في تضحيات وفي جهاد لحد ما بقى أكبر دين على وجه الأرض بتبدأ القصة بتاعتنا بتبدأ القصة بواحد قصة إيه؟ قصة أمة الإسلام كلها قصة الدين على الأرض قصة المليار و400 مليون مسلم اللي موجودين الوقت بتبدأ القصة بواحد واحد بس مسلم واحد بس كان واحد موجود على وجه الأرض واحد وقف في وش الدنيا كلها واحد وقف في وش الضلال اللي على الأرض كله بتبدأ بواحد ولكن كان جواه كمية إيمان وكمية ثبات لدرجة لو وضعوا الشمس عن يمينه والقمر عن شماله على أن يترك هذا الأمر ما تركه حتى يظهره الله ويهلك كان جواه كمية ثبات لدرجة لو اللي جوه قلبه توزع على أهل الأرض ولو قلبه توزن بقلوب أهل الأرض لوزنهم كان النبي عليه الصلاة والسلام كان واحد النبي ما بدأش يا جماعة في فضائيات النبي ما بدأش وفي قنوات فضائية يوصل منها للناس على طول أو مواقع نت أو أي وسيلة من وسائل وقتي النبي بدأ ما فيش وسيلة غير إنه ينزل ويلف على واحد واحد ويكلم واحد واحد ده يقبل مرة وده يرفض مرة أول واحدة يبدأ بها النبي مين خديجة رضي الله عنها احنا الوقت فين احنا الوقت يوم الاثنين يوم الاثنين اول يوم نزل فيه جبريل على النبي جبريل لسه نازل النهارده لسه اليوم ما عداش احنا يوم 25 رمضان احنا الوقت يا جماعه اول يوم نزل فيه جبريل على النبي بعد 25 رمضان باربع ايام تقريبا يعني يمكن احنا في اخر يوم في رمضان الوقتي بعد ما سيدنا جبريل قال للنبي قم فانذر قم لوحدك مفيش حد معاك قوم بس ربنا سبحانه وتعالى معاك والنبي ما ينامش نام يا محمد لا مضى عهد النوم ويقوم النبي عليه الصلاه والسلام ويدعي السيده خديجه وتسلم فورا ليه خديجه ليه النبي اختارها مش النبي اللي اختارها ربنا اللي اختارها بدليل ان قم فانذر نزلت عليه في بيت خديجه عشان تبقى هي اول واحده تسمع كلام الدعوه عشان تبقى هي اول واحده تدخل في رحمه ربنا في الامه طب ليه مراته ليه يبدا بمراته اوعى تطلع في الدين وتنسى مراتك اوعى تسيب مراتك مراتك في رقبتك اوعى تنطلق وترجع تلاقيها هي لسه مستنياك وبعيده عنك طب ليه ما بداش بالرجاله ليه امراه اول واحده قالت لا اله الا الله على وجه الارض بعد محمد كانت امراه اول دم سال في الاسلام المره الجايه هنشوفه اول شهيد في الاسلام كان امراه اللي قتلت مسيلمه الكذاب بعد موت النبي كانت امراه ام عماره نسيبه بنت كعب يبدا بخديجه وتسلم خديجه كده يا جماعه بقى الاسلام على وجه الارض اتنين بقوا اتنين يا جماعه المليار و400 400 مليون الوقت بقوا اتنين طب نام يا محمد استريح لا يقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم مضى عهد النوم هكمل مش هنام ويكلم سيدنا علي اللي اتربى في حضنه كلم سيدنا علي يوم الاثنين يوم الثلاث كان علي بن ابي طالب بيصلي مع الرسول وكان مسلم كده بقى الاسلام على وجه الارض ثلاثة يا جماعه المليار و400 مليون واحد بقوا ثلاثة يا امه محمد طب نام يا رسول الله لا مضى عهد النوم ويكمل النبي ويروح يكلم يكلم ابو بكر الصديق صديقه ابو بكر الصديق اول ما يسمع الدعوه يسلم فورا بدون لحظه تردد واحده وكده الاسلام على وجه الارض باربعه المليار و400 مليون واحد باربعه ليه النبي بدا بدول اشمعنى دول لان دول اكتر ناس كانت بتحبه حب الناس لينا ده ثروه الاسلام وثروه الدعوه يا جماعه حب الناس لينا لازم نحبهم ولازم يحبونا باذن الله احنا دلوقتي بنتكلم عن الايام الاولى للاسلام اول اسبوع في الاسلام اول ايام في حياه دعوه محمد ورساله محمد على وجه الارض الرسول عليه الصلاه والسلام من اول يوم ما نامش من اول يوم ما ارتاحش من اول يوم كان شعاره مضى عهد النوم اشتغل في اربع محاور عليه الصلاه والسلام اول محور من محاور جهده بدا يشتغل على عيلته على قومه على عشيرته بدا يجمع عيلته نفسها 45 واحد يعمل لهم عزومه ورا عزومه ويبدا يكلمهم ما يسلمش منهم غير واحد علي بن ابي طالب الطفل اللي فيهم ويبدا يسمع كلام الاذى من اول يوم ابو لهب يقول له ما دخل رجل على قومه بشر مثل ما جئت به ايه انت هتودينا كلنا في داهيه انت هتودينا في كارثه انت بتقول ايه يا محمد ويبدا النبي يجتهد كمان على بيته تسلم خديجه وتسلم بناته يبقى اول بيت يدخل في الاسلام كله بيت محمد عليه الصلاه والسلام لازم اثرك يبان على بيتك ويبدا النبي عليه الصلاه والسلام يجتهد كمان على اصحابه يسلم ابو بكر ويبدا يجتهد على اللي اسلمه عليه الصلاه والسلام في انه يربيهم النبي ما نامش من اول يوم يا جماعه النبي نزل لواحد واحد والنبي ما كانش ما بين كل واحد والتاني بينام ده كان ورا بعضه واحد يقبل واحد يرفض النبي فضل يبذل مجهود رهيب على اهل بيته والا ازاي خرج من بيته سيده شباب اهل الجنه الحسن والحسين والا ازاي خرج من بيته المراه اللي حملت ربع العلم بتاع الشريعه في الاسلام عائشه والا ازاي خرج من بيته سيده نساء اهل الجنه فاطمه والا ازاي خرج من بيته اكمل اتنين على وجه الارض من اربع نساء كاملوا في البشريه فاطمه وخديجه لو كان النبي النبي كان بره بيته ما بينامش يرجع بيته برضه ما بينامش مجهوده جوه بيته لاخر يوم في حياته بيربي عائشه وزوجاته لاخر يوم في حياته بيربي اصحابه لاخر يوم في حياته بيدعو الكفار لو كان النبي ينام بعد ما رجع من تبوك ما كانتش فاطمه بقت سيده نساء اهل الجنه لو كان النبي راج نام بعد ما رجع مجروح من احد ما كانش الحسن والحسين بقوا سيده شباب اهل الجنه لو كان النبي نام جوه بيته وفك الحجر على بطنه لما رجع من الخندق ما كانش السيده فما كانش الحسن والحسين والسيده فاطمه والسيده عائشه وصلوا للمستوى ده لو كان النبي في شعب ابي طالب نام واستريح ما كانتش السيده خديجه بقت اكمل واحده من اكمل اربعه على وجه الارض النبي ما نامش كان يلف كان له قعده يوميه مع زوجاته كلهم يعلمهم الدين ويربيهم غير انه يلف على واحده واحده يعلمها ويربيها ويوجهها وي... طب خلاص يا رسول الله كفايه كده مضى عهد النوم مجهود رهيب مجهود رهيب بذله على عيلته على عشيرته غير كمان على بيته على عيلته النبي عليه الصلاه والسلام من يوم ما جمع ال 45 واحد من قرايبه ما اسلمش غير علي فضل يزورهم ويدعوهم ويدعي لهم ويوليهم ويوجههم ويوعظهم لغايه ما كلهم اسلموا ما عدا حاجه تتعدى على الصوابع لغايه ما صفيه اسلمت وحمزه وجعفر ومرضعته حليمه السعديه واخواته من الرضاعه واعمامه لغايه ما اسلموا طب نام يا محمد استريح يا رسول الله مضى عهد النوم ما ينامش رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفضل يبذل مجهود رهيب على بيوت مشركي مكه بيت بيت حتى اكتر بيوت كذبته جهده مجهود على بيت ابو جهل لحد ما تخيلوا يا جماعه لغايه ما ابن ابو جهل يسلم عكرمه مجهود على بيت ابو لهب لحد ما بنت ابو لهب تسلم مجهود على بيت عقبه بن ابي معيط لغايه ما اولاد عقبه ام كلثوم وعماره والوليد يسلموا مجهود على بيت الوليد بن المغيره لغايه ما خالد بن الوليد يسلم مجهود على بيت اميه بن خلف لغايه ما صفوان بن اميه يسلم مجهود على بيوت بني شيبه لغايه ما عثمان بن طلحه يسلم مجهود على بيت ابو سفيان لحد ما ام حبيبه بنت ابي سفيان تسلم مجهود ما نامش عليه الصلاه والسلام من اول يوم في الدعوه السريه من اول يوم حبيب الله ما نامش ما نامش ما استريحش ما دقش راحه من يوم ما التكليف نزل عليه عرفتوا ليه لازم نكتب سيرته بدم قلوبنا بكلام من نور عليه الصلاه والسلام يا جماعه ده لو واحد مننا دق شويه تعب في اول حياته وبعد كده اختنى واستريح يقول ده انا تعبت لو واحد جاله فتره طويله من المرض يقول ده انا كفحت لو واحد قابل معوقات لغايه ما نجح يقول ده انا هنزل قصه كفاحي في كتاب امال رسول الله اللي ما دقش الراحه من يوم ما جه على وجه الارض لحد ما ساب الارض اللي ما دقش الراحه من بعد بعثته ولا من قبل بعثته عليه الصلاه والسلام ما ارتاحش من يوم ما كلف طب نام يا محمد ارتاح لا مجهود رهيب على اللي حاربوه عشان يدعوهم للاسلام غزوه احد الميمنه جاي عليها خالد بن الوليد والميسره جاي عليها عكرمه بن ابي جهل والقلب جاي عليه ابو سفيان قوات جيش الكفر في غزوه احد يبقوا قوات جيوش الاسلام بعد مجهود رسول الله صلى الله عليه وسلم باذن الله عليه الصلاه والسلام طب نام بقى محمد استريح عليه الصلاه والسلام مضى عهد النوم مضى خلاص ما عادش فيه نوم ما عادش فيه راحه خلاص التكليف الرساله دي لازم توصل لواحد واحد على وجه الارض مجهود رهيب على اصحابه مجهود رهيب على صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم مجهود يا جماعه النبي كان بيخرج في جوف الليل يلف على بيوت الصحابه يشوف بيعملوا ايه في قيام الليل وتاني يوم اخفض رأي صوتك يا عمر ارفع صوتك يا ابا بكر لو رايتني يا ابا موسى وانا استمع اليك البارحه اني لا اعرف منازل الاشعريين من قيامهم بالليل لو النبي الوقت عدى على بيوتنا بالليل هيسمع ايه صوت نوم ولا صوت قنوات فضائيه شغاله ولا صوت ضحك وهزار هيسمع ايه عليه الصلاه والسلام ولا صوت ش... سهرات الشباب النبي كان عارف ان قيام الليل ده هو الفتح يفضل يربي الصحابه ويبذل مجهود لغايه ما يطلع صحابي يطعن في ظهره وهو بيتكلم عن الاسلام يصرخ ويقول فزت ورب الكعبه فزت ورب الكعبه وينثر الدم على راسه عشان يتزين للقاء الله يفضل يربيهم لحد ما يطلع واحد وهو واقف يقوم الليل يتضرب بالسهام يشيل السهام وضلوعه محطمه ودمه بينزف ويكمل قيام ليل النبي فضل يربيهم لحد ما طلع واحد مسيلمه يقول له قول ان انا رسول الله ما يرضاش يقطعه حتت لحد ما يقطعه حتت جسمه كله يبقى متقطع النبي فضل يربيهم لحد ما طلع رجاله جلد رجلهم يتسلخ في غزوه من الغزوات يلفوا الرقاع على رجليهم يلفوا الرقاع غزوه شوكه من شوك بس الطريق من مكه للمدينه واحد صاحبنا دخل في حذائه في عمره فضل شهرين مش عارف يطلعها تخيلوا يا جماعه النبي عليه الصلاه والسلام فضل يبذل مجهود على الصحابه رضوان الله عليهم فضل يبذل مجهود رهيب رهيب عظيم على على صحابته رضوان الله عليهم لغايه ما طلع واحد يتقطع رجلين الاتنين في غزوه اليمامه ضرار بن الازور يفضل يقاتل بالسيف ويزحف على صدره لحد ما يتقتل تحت الخيول رضي الله عنه النبي فضل يربي لحد ما طلع ثمره رهيبه لحد ما طلع ثمره ما حصلتش لحد ما طلع واحد زي القعقاع قائد جيوش المسلمين يبعت عمر بن الخطاب يبعت لي مدد بعد شهر يبعت له واحد يقول له ايه ده مع رساله القعقاع مع رساله لا يهزم جيش فيه القعقاع قد ايه فضل النبي وسطهم لغايه ما انبهروا بيه لحد ما شربوا بطولاته منظر جنب النبي وهو مخطط وهو قايم من النوم من على الحصير خلى عمر اعظم زاهد في الارض منظر الحجر على بطن النبي في الخندق خلى ابو ذر يزهد زهد تاريخي في البشريه منظر النبي وهم بيحاولوا يقتلوه في الحرم يقوم يكمل صلاه بدل ما يهرب يقوم يكمل صلاه خلى حرام بن ملحان يستهين بالدنيا ايه يعني ان انا اموت عشان الدين منظر رجليه وهي متفطره في قيام الليل ومتقطعه وهو راجع من الطائف خلت الصحابه ابطال مضى عهد النوم النبي كان مجهود رهيب على عيلته مجهود رهيب على قرايبه مجهود رهيب على اولاد الكفار مولود مجهود رهيب على اللي بيحاربوه مجهود رهيب على اصحابه مضى عهد النوم ما عادش فيه نوم خلاص حتى اللي ماتوا ابو طالب لما مات يقول لاستغفرن لك ما لم انه عنك لغايه ما ربنا ينزل الامر بانه ما يستغفرش ليه عليه الصلاه والسلام النبي يا جماعه من اول يوم في الدعوه السريه بدا مجهود رهيب بس اوعوا تفتكروا ان المجهود ده يعني يعني في الدعوه لا المجهود فضل يزيد يزيد يزيد ما يقلش يجي الدعوه الجهريه بعد الدعوه السريه يطلع على رؤوس الجبال يدعو الى الله يجي عامل حزن بعد الدعوه الجهريه اللي كل اللي كان بيتعذب بيه الصحابه النبي هو اللي يتعذب بيه عليه الصلاه والسلام يروح المدينه غزوات ورا غزوات وايه ما بيستريحش يا جماعه اخر غزوه في حياه النبي ها هي اصعب غزوه في حياه النبي تبوك كان المجهود بيزيد ما بيقلش كان ممكن يقول للصحابه انا خلاص تعبت انا عندي 62 سنه انا ربيتكم انتوا بقيتوا رجاله اطلعوا انتوا في تبوك يطلع معاهم ويستحمل معاهم ويبقى اكتر واحد يستحمل في الجيش اخر فتره في حياه النبي قبل ما يموت عليه الصلاه والسلام هي اكتر فتره بذل فيها مجهود في حياته الفتره اللي جت وفود جزيره العرب الوف مؤلفه كل واحد عايز يقابله كل واحد عايز يكلمه كل واحد عايز يسمع منه كل واحد عايز ياخد هديه منه والرسول يسلم على واحد واحد في جزيره العرب كلها ال- الفتره اللي قبل ما النبي يموت اشد فتره تعب فيها اشد فتره بذل مجهود فيها الفتره اللي خرج في حجه الوداع مع 120 الف صحابي ده عايز يساله وممنوع ممنوع ان حد يمنع اي حد يجي يسال النبي عليه الصلاه والسلام الفتره اللي خرج فيها في الغزوه اللي ربنا سماها العسره والسلف سموها غزوة الأمراء ويزيد مجهود النبي عليه الصلاة والسلام نام يا محمد ارتاح يا محمد مضى عهد النوم مضى عهد النوم ما سابش حد ما بذلش عليه مجهود النبي رايح الطائف طب خلاص روح كلم الطائف لا قبيلة قبيلة في الطريق يكلمها ويدعوها إلى الله الجن النبي بذل جهد على الجن وفي مسجد في السعودية مكان ال... الوقت اللي النبي قضاه مع الجن في الدعوة إلى الله مسجد قرب الحرم كده في شارع وراء الحرم بجانب الحرم النبي ما سابش حد مر عليه إلا وحاول ينقذه عليه الصلاة والسلام مجهود رهيب يا جماعه مجهود عظيم ولسه بعد ما يموت لسه يوم القيامه تخيلوا الوقت يا جماعه انا عايزك تعيش معايا عايزك تعيش معايا ان الشمس اللي على بعد 93 مليون ميل دي دي شمس الدنيا دي هتبقى حته حجر يترمى في جهنم يوم القيامه الشمس دي تخيل لو قربت شويه مننا هيحصل الحر هيبقى رهيب طب لو قربت اكتر كمان 10 مليون ميل من 93 مليون ميل الزرع كله هيتحرق طب لو قربت اكتر الميه في الارض كلها هتتبخر طب لو قربت اكتر المعادن على الارض هتنصهر طب لو قربت اكتر الارض هتبقى عامله زي فرن الحديد ده عشان الشمس قربت ملايين الاميال وهي على بعد 93 مليون ميل امال شمس القيامه لما تبقى على بعد ميل واحد احنا هنعمل ايه والحراره هيبقى شكلها ايه تخيل في الموقف ده والناس بتستغيث بالرسل اشفعوا عند ربنا انه يبدا الحساب اشفعوا حتى لو الناس هتروح جهنم بس يبدا الحساب والناس بت تستغيث وفجأة والمسلمين طالعين من تحت الأراء الأرض تحت القبور وعلى وشهم علامة الوضوء يلاقوا واحد وشه كله نور كأن الشمس بتجري في وجهه وبيجري ياخد ده وياخد ده وياخد ده ويجي لك أنت وياخدك تقول له أنت مين؟ يقول لك أنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام إزاي يا رسول الله؟ إيه اللي جايبك لنا في الحر ده؟ إيه اللي جايبك لنا في الضنك والعذاب ده؟ إيه يا رسول الله اللي جايبك لينا؟ في عرصات القيامة يقول عشان عشان أعرفكم لكم طريق الحوض عشان تشربوا في العطش عشان ترووا في العطش عشان ما تعيشوش في الحر ده هو تعرفوا طريق الحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ده موقف واحد من مواقف ياما هيتعب فيها عشاننا في خمسين ألف سنة يا يا من أول يوم في الدعوة السرية النبي ما نامش من أول يوم في الدعوة السرية النبي كان شعاره مضى عهد النوم من أول يوم يا جماعة علم الصحابة أن مضى عهد النوم تخيلوا من أول يوم الصحابة أول ما شافوا النبي في الدعوة السرية بيبذل المجهود ده كله بقى زي النبي أبو بكر الصديق خرج رجع للنبي بست ستة من العشرة المبشرين بالجنة ست أسود في كتيبة الإسلام رجع بمين طلحة بن عبيد الله عبد الرحمن بن عوف سعد بن أبي وقاص كان عنده 17 سنة يعني تالتة ثانوي عبد الرحمن بن عوف أبو عبيدة بن الجراح كان عنده 24 سنة سيدنا أبو بكر رجع للنبي عليه الصلاة والسلام بستة من العشرة المبشرين وعثمان بن عفان دول مين دول أحسن ناس دول دول أحسن ناس لقاهم أبو بكر كان بيختار للإسلام زي ما الراجل بيختار بيختار لبنته عند الجواز ابو بكر يا جماعه من اول يوم ابو بكر البطل من اول يوم بطل ابو بكر من اول يوم بطل ابو بكر من اول يوم حب الاسلام ملا قلبه لو حبيت الاسلام والله العظيم هتقول كلام رهيب عنه لو حبيت الالتزام كل اللي هيسمع كلامك هيتاثر بيه الطريق انك تبقى داعيه مؤثر انك تحب الدين ده انك تحب الدعوه دي وهيبقى كلامك لانه كلام خارج من قلبك كلام خارج من روحك كلام خارج من وجدانك كلام خارج من كيانك ابو بكر الصديق ابو بكر الصديق في اول يوم اسلم على ايده خمسه انت بقالك سنين التزم على ايد الكام تقدر طول عمرك تعمل بس اللي عمله ابو بكر في اول يوم في حياته ده ابو بكر علي بن ابي طالب يجري يشوف اي واحد غريب داخل مكه ياخده ويدله على النبي عليه الصلاه والسلام وهو اللي جاب ابو ذر للنبي الارقم بن ابي الارقم يفتح بيته وكان عنده 16 سنه ثانيه ثانوي وكانت مخاطره رهيبه في الوقت ده الارقم يا جماعه دخل غزوه بدر والارقم ارقم هاجر المدينه بس فضلت كتب التاريخ كلها تشهد له انه اللي فتح بيته للاسلام في الوقت اللي كان الاسلام مخاطره رهيبه في الوقت ده الارقم من ابي الارقم السيده خديجه المراه تجري وسط النساء تروح لفاطمه بنت الخطاب تسلم فاطمه بنت الخطاب اللي بعد فتره هيسلم بسببها عمر بن الخطاب اللي بعد سنين هيبقى خليفه ويبعت عمرو بن العاص يفتح مصر يسلم اهل مصر ويصلوا كلهم ابوه يبقى ميزان صلاتهم في ميزان عمرو بن العاص اللي ميزانه في ميزان عمر اللي بعته اللي ميزانه في ميزان فاطمه اللي اسلم بسببها اللي ميزانها في ميزان خديجه صلاه اهل مصر كلها في ميزان خديجه اللي ماتت قبل ما تفرض الصلاه اللي ماتت قبل ما ينزل فرض الصلوات الخمسه في المعراج يا جماعه مجهود رهيب الصحابة كانوا عاملين زي ناس في, في, في معسكر والمعسكر أحاط صحوا بالليل لقوا نار محاوطة المعسكر من كل جهة يا إما يهربوا يا إما يحاولوا يطفوا النار مش هيقدروا يا إما يحاولوا يصحوا النايمين عشان يطفوا معاهم النار بدأوا يصحوا في الناس كانوا بيحفروا في الصخر الصحابة كانوا بيحفروا في الصخر يا جماعة في الوقت ده الصحابة كانوا بيحفروا في الصخر في هذا الوقت يا جماعة لدرجة إن المرحلة السرية ثلاث سنين 36 شهر أسلم اسلم فيها 40 واحد يعني كل شهر واحد الصحابه رضوان الله عليهم بذلوا مجهود رهيب كان زي بدايه النهر بتبقى زي شلالات هادره تشق في الصخره عشان تحفر مجرى كانوا بيشقوا في الصخره عشان يحفروا مجرى لدين الله قريش كانت فين قريش كانت بتراقب وساكته قريش كانت بتراقب وما بتتكلمش قريش كانت ساكته يا جماعه بتراقب ده زي ورقه بن نوفل زي زيد بن عمرو ده ايه زي ابليس يراقب الاول لاقعدن لهم ثم لاتينهم وبعد كده ايه يهجم قريش كانت مستنيه الاسلام من اول ما طلع اثبت قدره رهيبه على الانتشار انتشر وسط كل الجنسيات الروم رومي وحبشي وعربي انتشر وسط كل الاعمار كان في رجاله كبار وشباب وصغيرين اكبر واحد كان ابو بكر عنده 38 سنه انتشر وسط كل القبائل 16 قبيله دخل منهم ناس في الاسلام انتشر وسط كل الطبقات وسط الاغنياء والفقراء 34 غني و13 فقير يعني المعظم كانوا من الوجهاء انتشر وسط كل الدرجات الاحرار والعبيد العبيد كانوا 13 واحد دخلوا في الاسلام انتشر وسط الرجاله والستات وسط النساء الاماء والحرائر انتشر وسط بيوت علبه القوم في مكه انتشر وسط الرجال والنساء 16 امراه يعني حوالي نص الاسلام محمد هو اللي حررك محمد هو محرر المرأة عليه الصلاة والسلام الإسلام انتشر ليه لأن كان في دعوة رهيبة الغني كان بيجري يدعو الأغنياء والفقير يجري يدعو الفقراء والتاجر يدعو التجار كان كل واحد بيجري يدعي والعبد يدعو العبيد والمرأة تدعو النساء والطفل يدعو الأطفال ولأن كان في تأييد كان ربنا بأيدنا لما أحد الصحابة شاف رؤيا إنه هيقع في, في, في بير من نار وجي رسول الله أنقذه عرف إن الإسلام هو الحق وأسلم كان في تأييد انه الاسلام قوة الاسلام اللي لو دين تاني كانت حارب الحرب اللي تحاربها كان مات من الف سنة الاسلام الدين اللي يقدر يكتسح ستة مليار بني ادم الدين الوحيد اللي مفيش عواجز بتقف قدامه الاسلام يا جماعة الغرب عنده اسلام فوبيا الوقتي مرعوبين من قوة الاسلام على الانتشار منظر بلال جنب ابو بكر اذهل الناس كلها قلب كيان الناس كلها رعب صناديد قريش من قوة الاسلام الا احد ده جنب ده ازاي ازاي ازاي الاسلام ربط ما بين دول وبعض ازاي قوه رهيبه ولما يزيد العدد يبدا الاسلام يبقى مخاطره رهيبه الرسول ما يقدرش يصلي غير في الشعائب الجبال الصحابه ما يقدروش يتقابلوا غير في بيوت الصحابه ما يقدروش يصلوا غير جوه البيوت المقفوله او في شعاب الجبال يعني الوقت ما بتقدرش تنزل تصلي في جماعه والصحابه كانوا بيمشوا كيلومترات لكل صلاه عشان يصلوها ما كانش كل واحد يقدر يعلن اسلامه كان الجريء قوي هو اللي يقدر يقول انه اسلم وكان واضح ان في اصطدام جاي كان واضح ان في حاجه جايه كان واضح ان في خطر جاي وفعلا يحصل الاصطدام سعد بن ابي وقاص بيصلي مع المسلمين في شعاب الجبال بعض المشركين يكتشفوهم يحصل مشاده بينهم يمسك سعد بن ابي وقاص وهم بيمنعوهم عن الصلاه يمسك عظم بعير ميت ويشج بها راس واحد من المشركين ويبقى اول واحد ضرب في سبيل الله اول دم سال في سبيل الله الاوائل السابقين ويقرر النبي ان لازم يبقى في مكان نتقابل فيه بعيد بقى عن العيون وبعيد عن الناس وبعيد عن المطاردات يقرر النبي والمكان ده يبقى دار الارقم ابن ابي الارقم وبالدخول في دار الارقم تبدا مرحله رهيبه مضى عهد النوم تماما النبي قبل دار الارقم كان بالنهار بيشتغل في الدعوه بعد دار الارقم بقى طول النهار دعوه وطول الليل تربيه للصحابه وربنا يقول له ولا تعد عيناك عنهم اوعى تشيل عينك من عليهم دول كنز الاسلام دول ثروه الامه ومستقبل الاسلام النبي بذل مجهود رهيب في دار الارقم مجهود رهيب عشان يعرفوا في يعرفهم ان في حاجه اسمها جنه وهو بيقول لهم ان المتقين في جنات وعيون اول مره يسمعوا الكلام ده اخذين ما اتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنين انهم اخذين ما اتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنين والنبي بذل مجهود رهيب عشان يعرفهم ان في حاجه اسمها نار ان لدينا انكالا وجحيما وطعاما ذا غصه وعذابا اليما الانكال من النكل النكل اللي هو الجمل بعير كان في ناس هتتمسخ بعير بهائم في جهنم جحيم يعني نار متسلطه متسعره في مكان عميق ضيق والنار مسلطه على الاجساد في حراره رهيبه وطعام ذا غصه ده لو واحد وقف في زوره ع- عظمه بيودوه يعمل عمليه في المستشفى امال غصص جهنم وعذابا اليما الرسول بذل مجهود رهيب عشان يعرفهم ان في حاجه اسمها يوم القيامه كلا اذا دكت الارض دك كان دكه الارض دي يا رسول الله الارض دي في يوم القيامه تدك وجاء ربك ربنا هيجي والملك صفا صفا الملائكه واقفين جنود يا رسول الله عشان يعملوا ايه في العصاه هيعملوا ايه في اللي عصوا ربنا وجيء يومئذ بجهنم جهنم هتيجي تهجم على العصاه يا رسول الله يومئذ يتذكر الانسان وانى له الذكرى الرسول بذل مجهود رهيب عشان يعلمهم الاخلاق لان عظمه اخلاق المسلمين في اول الدعوه خلت اتباع الاسلام وانصاره واحبابه حتى لو ما اسلموش يتضاعفوا مئات المرات لان الناس دي اخلاقها عاليه محدش يقرب لها ولا يعمل لها حاجه الرسول بذل قد ايه عشان يعلمهم المنهج عشان يعرفهم منهجهم ثلاث ايات ينزلوا يعرفوا الصحابه المنهج بتاعهم اتلو ما اوحي اليك من كتاب ربك القران واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي الصحبه وقل الحق من ربكم الدعوه كان ربنا بيقول للصحابه دستوركم اهو ايد فيها القران وايد في ايد اخوك وانتوا الاتنين ماشيين في طريق الدعوه الى الله الرسول بذل مجهود رهيب ثلاث سنين متفرغ لتربيه 40 واحد لحد ما خرجوا فاتح العالم ثلاث سنين بيربيهم عشان كل واحد يوزن امه ثلاث سنين بيربيهم عشان ده بكره يتحط السيف المحمى بالنار على راسه ويكمل وعشان ده بكره يتحفر له حفره من نار يتنيم فيها ويكمل ثلاث سنين بيربيهم عشان ده بكره يتقال له سيب بلدك ووطنك ومالك وهاجر ويهاجر وده يتقال له بكره روح حارب القوه العظمى الاولى في العالم ويروح وده يتقال له بكره اخرج حرر عبيد العالم ويخرج ثلاث سنين ثلاث سنين والنبي عارف اللي جاي وعارف المرحله اللي بعد كده وعارف التضحيات الرهيبه اللي هتحصل وبيعدهم ليها دار الارقم خرجت ايه دار الارقم عملت انقلاب في حياه الصحابه تربيه الرسول ليهم في دار الارقم انقلاب يا جماعه انقلاب تخيل تخيل انك بتسمع القران من بق النبي عليه الصلاه والسلام تخيل انك بتصلي وراه نازل تصلي التراويح الوقت ورا رسول الله عليه الصلاه والسلام تخيل انك بتسمع القران وهو لسه نازل على قلب رسول الله جبريل لسه منزله على قلب الرسول تخيل انك رايح تحضر درس في الجامع اللي هيدولك النبي تخيل تخيل تخيل احساس انك انت مع النبي هو اللي بيربيك انقلاب اللي كان يقعد مع النبي كان بيحصل له انقلاب خرج من دار الارقم فاتح العالم للاسف يا جماعه كل بلاد الاسلام على وجه الارض الوقت اللي فتحها الصحابه الصحابه احنا تنابله الصحابه ما عملناش حاجه ما كملناش ليه ما كملناش ليه النبي ما نامش يا امه تحسبهم ايقاظا وهم رقود النبي ما نامش احنا ما كملناش وراه ليه نمنا ليه بعنا القضيه ليه عليه الصلاه والسلام يخرج من دار الارقم ثلاث خلفاء عثمان وابو بكر وعلي لسه عمر هيجي بعد كده يخرج من دار الارقم فاتح بلاد كسرى سعد بن ابي وقاص يخرج من دار الارقم فاتح بلاد الشام ابو عبيده بن الجراح رئيس اركان حرب الجيوش الاسلاميه في فتح بلاد الروم الاسلام يا على الايام الاولى يا على بدايات الاسلام احنا بنتكلم في الاول الايام الاولى البدايات الاولى الصحابه تمن دخل دار الارقم كل واحد كان داخل دار الارقم كان عارف عارف هو ممكن يحصل له ايه عارف الضريبه اللي هيدفعها عارف الثمن ومع ذلك قلعوا الدنيا مع احذيتهم على باب دار الارقم ال- الارقم من قبل ارقم يا جماعه ازاي يستحمل المخاطره دي ازاي يعرض نفسه للمخاطره دهيت والغريب ان الصحابه في وسط الاحداث القريبه ديت ما سابوش الدنيا وما سابوش التجاره النبي هو اللي تفرغ ليه لان الرسول عليه الصلاه والسلام كان عايز كده كان عايز ناس تشتغل في الدين وتتفرغ وناس تشتغل في الدنيا وتنصر الدعوه بمراكزها الدين كده يكمل يا جماعه الدار الارقم من قبل ارقم كانت على جبل الصفا جبل الصفا عشان كده بعد تلا بعد 21 سنه لما النبي عليه الصلاه والسلام دخل في فتح مكه وكانوا اربع جيوش داخلين مطوقين مكه قال لهم نتقابل فين عند جبل الصفا ليه نفس البدايه المكان اللي بدات منه الدعوه المكان اللي خرج منه الرجاله اللي جم تاني يفتحوا البلد دي تاني يتقابلوا عند عند عند جبل الصفا مره تانية عشان يفكرهم عشان يقول لهم اوعوا تنسوا التربيه اوعوا تنسوا دار الارقم من ابي الارقم يا دعاء الى الله يا دعاء يا مربين يا علماء يا اخوه يا طلبه العلم اوعوا تنسوا اعظم مدرسه وجامعه في التاريخ خرجت اعظم رجاله في التاريخ اوعوا تنسوا التربيه احسن الدين ده اصلا ما قامش غير بالتربيه ومش هيرجع تاني غير بالتربيه اللي اقام الدوله فضلت 1300 سنه قوه رد فعل دار الارقم لغايه ما الخلافه سقطت القرن اللي فات يا اخوه يا مبتدئين في الالتزام اوعوا تنسوا البدايه الصح البدايه الصح بيئه الايمان الرسول عمل لهم في دار الارقم بيئه دين بيئه ايمان هو يا جماعه مشكله المخدرات كلها حلها ايه حلها كلمتين كلمتين شيلوا من هنا حطوا هنا البدايه يا جماعه هي البيئه البيئه يا اخوه اللي عايزين تتربوا انا اول مره في حياتي عرفت جلسه الضحى كان من ناس ملتزمين عرفتهم اول مره في حياتي عرفت يعني ايه الواحد يصلي ويبكي كان من ناس ملتزمين شفتهم في درس في الجامع قيمه انك تعيش في بيئه تحضر دروس تطلب علم تحتك بملتزمين انك بعد ما كنت بتسمع عن الدين بقيت شايف الدين بقى الدين واقع في حياتك انا عايز اقول ايه انا عايز اقول لكم الوقت يا جماعه عايز اقول لكم دلوقتي عايز اقول لكم تقدروا تبقوا كده تقدري تبقي كده مين يا جماعه مين يقدر يبقى كده مين يقدر يعمل اللي الصحابه عملوه في المرحله السريه تقدر تبقى جبل تقدر تبقى جبل جبل ازاي شوفوا ربنا بيوصف النبي عليه الصلاه والسلام بيقول له ايه بيقول له اما من استغنى فانت له تصدى ايه يعني تصدى تصدى جايه من الصدى والصدى ده لما واحد يتكلم في الصوت قدام الجبل الجبل يرد الصوت تاني كانه ربنا بيشبه النبي انه جبل واقف في وش المشركين بيقول لهم مش هسيبكم تعدم مش هسيبكم تروحوا النار مش هسيبكم مش هسيبكم تودوا نفسكم في داهيه تقدر تبقى جبل تقدر تبقى جبل تقدر ولا لا الصحابه كلمه صحابه معناها اللي تصاحبه بملازمه كلمه صحابه بتلخص كلمه التربيه وفعل التربيه ومنهج التربيه معناها ان واحد عنده علم يدي للناس من وقته ومن جهده ومن علمه لغايه ما حياتهم تنور بنور الدين تقدر تبقى جبل تقدري تقولي لا ايه لا ديت ما هو الرسول اول حاجه دعا الصحابه ليها ايه لا اله الا الله اول كلمه في لا اله الا الله ايه لا لا اول كلمه لا لا الكل و... لا الكل ظالم لا الكل فاسد لا الكل منكر لا الكل معصيه لا الكل وضع باطل لا اول كلمه الصحابه قالوها عشان يدخلوا الدين ده لا لا دين بيعلمك انك تقول لا لا فلسطين مش هتضيع لا العراق مش هتروح لا المسجونين في سجون اليهود مش هيفضلوا لا الشباب مش هيفضلوا فاسدين لا ربنا مش هيفضل يعصى في اراضي المسلمين ليل نهار لا تقدر تقولي لا تقدر تقول لا او تبقى بطل تقدر تبقى بطل يا جماعة عمل واحد من أعمال الصحابة صحيفتك كلها ممكن ما تجيش قده تقدر تدخل دار الأرقم لو كانت عرض عليك إنك تدخل كنت دخلتي كنت أنت دخلت كنت قدرت ولا لأ يا جماعة كنا قدرنا ولا لأ تقدر طول حياتك تدعو إلا أبو بكر دعاهم في أول يوم بس تقدري ولا لأ تقدر تبقى راجل يوزن أمة زي رسول الله اللي كان واحد وبدأ يدعو وبدأ يغير الدنيا كلها وهو واحد بس عليه الصلاة والسلام تقدر تقدر تحطم تحطم اوثان قلبك اوثان قلبك زي ما الصحابه حطموا الاوثان تقدر تحطم اوثان الشهوه اوثان المواقع اوثان اوثان في قلبك والمال والمراكز تقدر تعيش حياتك عشان ربنا شوف ربنا بيوصف الصحابه في الفتره دي بيقول ايه واما من جاءك يسعى جاي جري جاي ملهوف جاي بكل طاقته جاي بيجري جاي بكل رغبه وشوق وهو يخشى خايف خايف احسن ما يثبتش خايف خايف احسن ما يوصلش خايف احسن ما يتقبلش خايف احسن الدين ما ينتصرش خايف احسن ما يدخلش الجنة خايف خايف على دينه خايف على الاسلام تقدروا يا امة محمد ولا لا تقدر تسبق تقدر تبقى من السابقين تقدر محدش يسبقك اسمين مش هيتنسوا ابدا في المرحله السريه ابدا لا يمكن هيتنسوا الاسم الاول عفيف الكندي والاسم الثاني ذو الجوشن الضبابي ايه ده مين دول عفيف الكندي واحد جه ايام ما كان الاسلام لسه في الاول خالص خالص خديجه وعلي والرسول بس عليه الصلاه والسلام فلقى واحد كده خرج وصلى في مكان خرجت واحده بعده خرج طفل بعدهم فبيسال العباس بيقول له مين ده قال له ده محمد ابن عبد الله وبيزعم انه نبي وبيزعم ان كسرى وقيصر هيدينوا ليه كلهم هي- ه- هيدين بلادهم ليه كلهم قال له طب و- وبعد كده فعرض عليه الاسلام عرض عليه ان هو يدخل الاسلام فمرضاش بعد 21 سنة يدخل عفيف الكند الإسلام في فتح مكة بعد 21 سنة ويشوف ملك الإسلام وعزة الإسلام ويقول بكل حسرة يا ليتني كنت رابعهم يا ليت يا ريتني كنت اسلمت يوميها كان زماني بقيت خليفه كان زماني بقيت ايه يا ليتني كنت رابعهم اوعى تتاخر اوعى تتسبقي اوعى ترفض امم لسه لسه الفساد منتشر لسه المعاصي ماليه الدنيا لسه الشباب بعيد عن ربنا لسه الناس مفتونه بالدنيا امم قوموا غيروا قوموا ادعوا قوموا عيشوا لدين ربنا قوموا يلا عشان لما يجي الفتح تفرحوا زي خالد بن الوليد لما دخل فتح مكه وقال الحمد لله اني اسلمت قبل الفتح ولم اسلم يومه ما كنتش من مسلمي الفتح تقدر تقدر تقدر تبقى بطل تقدر انك ما تتسبقش ذو الجوشن الضبابي واحد تاني اتعرض عليه الاسلام في الاول اما لك ان تكون من الاولين مرضاش ندم ندم رهيب بعدها انه ما كانش من الاولين ما كانش من السابقين زي سعد بن ابي وقاص اول واحد اول واحد سال دمه في سبيل الله سبحانه وتعالى مين يا جماعه مين يا جماعه يبقى من السابقين مين يبقى من الاولين مين يبقى من المجتهدين يا اتباع محمد يا اتباع اعظم بطل في تاريخ البشريه يا أعظ- يا اتباع اعظم نبي من الانبياء يا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم يا اتباع النبي اللي علم الدنيا كلها البطوله يا اتباع النبي اللي علم الدنيا كلها حب الله قومي قومي خليكي صاحبة رسالة زي ما كان قوم عيش زي ما عاش قومي اعملي زي ما عمل تقدروا يا جماعة ولا لأ تقدروا تبقوا أبطال ولا لأ لو اتعرض عليك دار الأرقم تدخليها ولا لأ لو اتعرضت عليك تدخل ولا لأ الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاث سنين ثلاث سنين يفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم تل- سنين يفضل رسول الله في المشكله ده كلها ثلاث سنين في العذاب ده ثلاث سنين في المراقبه الرهيبه من اهل مكه دهيت ثلاث سنين والصحابه بيتربم ويتربم والنبي بيعد جيل هيغير الدنيا كلها ثلاث سنين ورسول الله ما بينامش ما نامش يوم ما نامش ليله عليه الصلاه والسلام طول النهار طول النهار بيدعو طول الليل طول الليل بيصلي بين ايدين ربنا ويعلم الصحابه وينزل بعدها قول الله والضحى والليل اذا سجى الضحى اللي انت فيه يا محمد يا ابن عبد الله ما بطلتش دعوه الليل اذا سجى اللي انت فيه يا محمد يا ابن عبد الله ما بطلتش قيام ما ودعك ربك وما قلى اسيبك ازاي اسيبك ازاي بعد اللي انت عملته عشاني اسيبك ازاي بعد اللي انت بذلته لديني اسيبك ازاي بعد المجهود الرهيب اللي انت عملته ده انت من يوم ما نزل لك جبريل من ساعه ما نزل ما رضيتش تنام وكنت تعبان وكنت لسه قبلها بترتجف قمت في ثانيتها قمت في فورها قمت في لحظتها وفضلت تدعو وما نمتش لحد ما جاء ملك الموت بعد 23 سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد المجهود الرهيب ده يا جماعه بعد السنين دهيت بدأ الإسلام يتعرف وبدأ الإسلام ينتشر وبدأ الإسلام يبقى له واقع وبدأت قريش تزمجر وبدأت قريش تقشر عن أنيابها وبدأت قريش تقف وش الوش للدين وتقول نحن هنا وبعد ثلاث سنين مجهود رهيب في التربيه بعد ثلاث سنين مجهود هائل ياخد النبي خطوه غير متوقعه على الاطلاق خطوه يقلب بيها كل التوقعات ويقلب بيها كل التصورات في الوقت ده بعد ثلاث سنين ياخد النبي خطوه كان ثمنها غالي قوي قوي قوي بس كان ثمرتها عاليه قوي قوي قوي بعد ثلاث سنين يطلع النبي على جبل الصفا ويجمع الناس ويهتف بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله في وضح النهار في قلب مكة موقف رهيب موقف زلزل قريش كلها محمد فعليا الوقت انتهت مرحلة الدعوة السرية فعليا الوقت يا جماعة بدأت مرحلة الجهر اللي الصحابة دفعوا ثمنها غالي قوي قوي اللي كان رد فعل مكة فيها فوق كل تخيل وكل تصور اللي مكة تحولت فيها لوحوش وحوش ضارية بتنهش في المسلمين ياخد النبي القرار اللي ما كانش ينفع ما يتاخدش ما كانش ينفع الناس دي ما تعرفش ان في دين ما كانش ينفع الناس دي ما تعرفش ان في ربنا ما كانش ينفع الناس دي ما يوصلهاش الاسلام ويوصل لها ازاي كان لازم احنا اللي ندفع الضريبه ويوقف الصحابه يعلنوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المره الجايه ان شاء الله اول عاصفه عاتيه مرت بالاسلام المره الجايه بكره ان شاء الله اول مره المسلم هيتقتل لانه مسلم لاول مره المسلم هيتسجن لانه مسلم لاول مره المسلم هيتصدر ماله لانه مسلم لاول مره المسلمه هتتقتل وهتتطلق لانها مسلمه بكره باذن الله يا جماعه بكره ان شاء الله مع مرحله الدعوه الجهريه بكره ان شاء الله مع من اجلك يا فجر الاسلام من اجلك يا فجر الاسلام وصلنا للتوصيات بتاعه الحلقه باذن الله سبحانه وتعالى عايزين نوصي بايه انا عايز اوصيكم توصيه في غايه الخطوره يا جماعه اسمعوني الوقت بقى لان التوصيه دي كوم والدرس ده كله كوم التوصيه ديت اهم حاجه الوقت انا بقولها عارفين انا عايز اوصيكم بايه اول عشر سور نزلت في القران اول سور اتربى عليها الصحابه يعني ايه مش بقول لك ابدا صح مش بقول لك ابداي من جديد مش بقول لك البدايه الصح انا هقول لكم الوقت العشر سور اسماء العشر سور اللي الصحابه اتربى عليهم في مكه في اول مكه العشر صور اللي جمعوا المعاني اللي لازم تبقى بدايه علاقتك مع الله ان المعاني دي تسكن قلبك اخطر معاني لازم تبدا بيها هي المعاني دي اقوى معاني اهم معاني عشر كنوز يا جماعه خدوا بالكم العشر صور الاولى هي ايه العشر صور الاولى سوره اقرا سوره اقرا وسوره قم الليل اللي هو المزمل وقم فانذر اللي هو المدثر انا عايزك تكتبي بسرعه انا عايزك تكتب لان الصور ديت كانت منهج ثلاث سنين ثلاث سنين بيتربوا عليها ثلاث سنين عايشين عليها ثلاث سنين بيستحملوا التهديدات من اجلها ومن اجل معانيها الثلاث صور دول دول سنه اولى التزام بتاعت الصحابه دول صور المرحله السريه بتاعت الصحابه دول سنه اولى التزام بتاعتك دول اللي انتوا هتتربوا عليهم هتقوموا بيهم الليل وهتحفظوهم باذن الله وهتقوموا بيهم الليله دي ولازم تبكوا فيهم زي ما الصحابه بكوا فيهم باذن الله وان شاء الله العشر صور دول هتذاكروا تفسيرهم الوقت او بعد رمضان وهيبقوا منهج وانت يا مربي هتربي الناس عليهم وانت يا داعيه تشرحهم للناس ونعرف الناس معانيهم ونتربى عليهم ايه العشر صور دول ايه هم اكتبوا معايا بسرعه يا جماعه سوره اقرا اقرا باسم ربك الذي خلق سورة قم يا أي قم سورة قم يا أيها المزمل سورة ال- المزمل سورة يا أيها المدثر سورة المدثر أدي التلاتة هم وبعد كده سورة القلم سورة نون وبعد كده سورة الفاتحة نزلت في الأول ليه الفاتحة عشان ربنا يعلم الصحابة إن لازم كل واحد منكم يبقى فتح فتح على الأمة وسورة التكوير التكوير يبقى احنا كده بقينا ستة اقرأ وقم وقم ونون والتكوير والفاتحة وسورة الفجر الفجر الآيات اللي أنا قلتها لكم النهاردة من العشر سور دول وسورة الفجر وسورة الليل والليل إذا يغشى ليل الضلال والنهار إذا تجلى جه النهار بعد الضلال ما كبس على أنفاس الأرض الليل والفجر وبعد كده سورة الأعلى وبعد كده سورة المسد تبت يدا أبي لهب عشر صور عشر صور يا جماعة احفظوهم اقرأ قم قم نون المزمل المدثر القلم آه، التكوير الفاتحة الفجر الليل الأعلى المسد حاولوا تعيشوا معاهم حاولوا تعيشوا مع أول عشر صور يا جماعة حاولوا تعيشوا معاهم يا جماعة البداية الصح كانت ليالي دار الأرقم كانت قيام الليل دي البداية الصح دي البداية السليمة لازم نتهجد في قيام الليل التراويح لوحدها مش كفاية يا جماعة لازم تهجد لازم تصلي لوحدك لازم تصلي لوحدك ليالي دار الأرقم لازم تحيا تاني في الأمة صلوا يا جماعة زي الصحابة ما كانوا بيصلوا الليلة تبقى ليلة من ليالي دار الأرقم يمكن تبقى ليلة عتق من النار بإذن الله نصلي بالعشر صور لوحدك عشان تتدرب على قيام الليل التهجد يا جماعة رمضان ربنا بيتنزل في التلتين الأخيرين من الليل حرام يا جماعة حرام إن احنا نضيع الفرص دي والنفحات دي والعطاءات دي والمنح دي من حياتنا هسيبكم دلوقتي هسيبكم باذن الله على لقاء باذن الله ان شاء الله بكره مع من اجلك يا فجر الاسلام وعاصفه مرحلة الدعوة الجهرية بإذن الله سبحانه وتعالى اللهم بلغ نبينا محمدا منا السلام اللهم بلغه منا السلام اللهم أحينا على سنته اللهم اجعلنا من جنوده اللهم اجعلنا من جنود سنته اللهم انصر بنا سنة حبيبك اللهم انتقم من كل من شتم رسول الله اللهم انتقم من كل من آذى رسول الله اللهم انتقم ممن يشتمون رسول الله وهم يتكلمون بألسنتنا اللهم انتقم من كل من يشتمون رسول الله على الجرائد التي تتكلم بألسنتنا اللهم اقسم ظهور العلمانيين الذين يحاربون رسولك ويحاربون سنة نبيك اللهم احينا على سنته وامتنا على ملته واحشرنا في زمرته وتحت لوائه وادخلنا معه الجنة في الفردوس الأعلى يا رب اللهم اجعلنا من جنودك المخلصين اللهم انقذ شباب الأمة وبنات الأمة وأطفال الأمة ورجال الأمة ونساء الأمة يا رب فرج كرب المأسورين في سجون اليهود والأمريكان يا رب انصر أمة حبيبك يا رب أسمعنا خيرا عن المجاهدين يا رب يا رب انصر الدعاء إليك في الأرض كلها يا رب يا رب اهد غير المسلمين كما هديت المسلمين يا أرحم الراحمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا